بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين من اكتر الحاجات اللي تخلي واحد يشوف ربنا التجارب ودايما في سؤال ليه ليه ربنا بيجرب ناس قريبين ليه يعني يجرب البعاد عشان يقربوا دي فاهمينها لكن يقرب يجرب القريب ساعات تبقى مش مفهومه طب ما هو كويس ما هو حلو ابسط اجابه انه عاوز يشوفه انه التجربه هتخلي القريب يشوف ربنا اكتر او يترقى الى درجه ان عينه تتفتح ويشوف ربنا فعاوز يديله حاجه حلوه مش عارف يديها له غير على طبق من التجربه تعالوا نمشي شويه في موضوع كيف نرى الله في التجارب ناخد جزء من أرمية أربعة أفكركم تاني أرمية كان نبي حياته كلها تجربة ويبكي على شعبه بسبب الانحلال اللي في الشعب وجت تجربة قاسية على الناس كلها أو تجربة جديدة إنه جه السبي بسبب خطاياه يقول نظرت إلى الأرض وإذا هي خربة وخالية وإلى السماوات فلا نور لها نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الأكام تقلقلت نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقضت من وجه الرب من وجه حمو غضبه صورة قاتمة أوي بيقول أنا بصيت حواليا لقيت الدنيا خربانة بصيت للسماء ما لقيتش نور بصيت للجبال لقيتها بترتجف بصيت حواليا ما فيش لا إنسان ولا حتى طير بصيت للبستان لقيته خرب وبقى برية والمدن كلها نقضت نظرته المجرب بيحس بالكلام ده بيبص يلاقي ولا حاجة ماشية صح فيقول نظرته ولا نور مش لاقي منفذ مش لاقي حاجة صح مش لاقي حاجة مريحة نظرته ويقول تقلقلت كل حاجة ملقلقة كده مش مستقرة في مكانها يقول نظرته ولقيت كل اللي بيعزوني هربوا كل اللي ممكن يسندوني هربوا لا إنسان ولا طير نظرته ولقيت مش شايف غير غضب ربنا فانا اخترت الجزء ده بس عشان اوريكم احساس النظر او الواحد لو استسلم لعينيه في التجربة بيشوف الدنيا غامقة قوي وكله ضلم شعور صعب شعور صعب وقت التجارب ان الواحد يحس ان ولا حاجة ماشية كل حاجة ضلمت لا نور ولا ناس ولا امان ولا راحة حتى الثوابت اللي في حياته اللي زي الجبال تقلقلت طبعا احساس صعب جدا ازاي مع النظرة دي هيشوف ربنا ده اللي هنشوفه طب ده نظرته ونظرت كل حاجة وحشة دي البداية دايما في التجارب بتبقى النظرة الأولى قاتمة جدا مزعجة جدا تجيب شك تجيب قلق تجيب خوف تجيب رعب تجيب انهيار طبعا وإلا ما تبقاش اسمها تجربة إنما مع الجو الصعب ده ربنا بقى بيتدخل بيقرب بيظهر فيبان عظمة ربنا ودور ربنا ومحبة ربنا لما يظهر في الظروف دي لأن لو الظروف سهلة لما ربنا يجي الواحد ما يقدرهاش قوي يحسش بقيمته قوي لكن لما تبقى صعبة قوي واقعة قوي كده وبعدين ربنا يجي بيبقى شكله واضح قوي ومفرح جدا وتبقى خبرة لا يمكن تتنسي كل التجارب تقريبا اللي جت في الكتاب المقدس ارتبطت برؤية ربنا بدرجة ما أو بشكل ما وبالتالي دي رسالة لينا ان كل التجارب اللي هتعدي علينا فيها فرصة نشوف ربنا تعالوا ناخد بقى نفس أرمية ده بعدها بكم إصحاح يقول إيه وأنت ربنا بقى ظهر وابتدى يرد يعني النظرة الأولانية نظرته ولا حاجة كويسة إنما جت بقى ربنا ابتدى يتدخل ويظهر فيقول وأنت لا تخف يا عبدي يعقوب ولا ترتعب يا إسرائيل لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد يعني أنا كنت بعيد شوية فأنت مش شايفني بس أنا شايفك فأنا جاي لك وأنا جاي من بعيد شوية لأن كان لازم تحس بالهجر ده شوية ونسلك من أرض سبيهم يعني هرجع ناسك حتى لو راحوا بابل طبعا الناس لما راحت بابل مسبيين كانت كارثة في تاريخ اليهود الشباب كله اتسبى مش عارفين هيرجع ولا لا هيموتوا في غربته بعدوا عن أهليهم غصب ده غير الناس غير الناس اللي اتقتلت فقالوا لا ولا يهمك في نفس الوقت اللي لسه فيه السبي أرميا جات له الرسالة من السماء عزي أرميا الشعب قول لهم هانت هيرجعوا وكل حاجة هتتصلح لأن ابتدوا يتوبوا فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف هنا الخبر الحلو كل حاجة هترجع حلو وهتطمن وهترتاح ومفيش حاجة هتهزك بعد كده أما أنت يا عبدي يعقوب فلا تخف لأني أنا معك يبقى داخل سفر أرمية اللي مليان أحزان ومليان ونظرته ونظرته ونظرته هتلاقي فيه ما تخافش أنا معك أنا قريب ليك لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم كل اللي تقوى عليك في وقت دول أنا كفيل إن أنا أمحيهم بعد كده وده اللي حصل بابل بعدها بشوية انهارت ودخلوا الفرس والفرس انهاروا وهكذا أما أنت فلا أفنيك بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة يعني إيه؟ يعني أنا لازم أأدبك عشان ابني أنا هرفد الشغال اللي عندنا بس ما اقدرش ارفدك انت ابني فلازم أأدبك أشد شوية وبعدين أخدك في حضني تاني لا أبرئك يعني التأديب هو ده تمن الخطية بتاعك أنا مش هقدر أغمض عيني عن غلطك غلطك هضطر أأدبك عليه عشان ما ترجعلوش تاني عشان كده ربنا يسوع له المجد قال إيه في العالم سيكون لكم ضيق ما احناش معفيين من التجارب كأولاد الله لا بالعكس يمكن كل الناس تجرب احنا تجرب بلس يعني كل الناس تجرب كل اللي ماشيين على الأرض لازم يعدوا على الآلام ولاد ربنا معهم حتة زيادة كمان عشان ولاد ربنا عشان دول بالذات لازم يتربوا كده تربية راقية شوية من غير بأهل الدنيا فهنا يقول أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة مش هديك براءة من غير ما أدبك أدبك عشان تبقى بريء فعلا ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم يبقى في وقت الضيق ما تتخضش وما تستغربش وما تشكش وتقول ليه هو ربنا ما قالش مش هيجي ضيق لا ده هو قال انه هيبقى في ضيق فلما تيجي ضيقات بأشكال وألوان عادي إنما المهم فيها ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم إزاي تشوفه غالب هو ده بقى التحدي إزاي جوه التجربة توصل للنص التاني من الآية في العالم سيكون لكم ضيق هتطلع وتنزل في حياتك عليها الكلمة دي يوم حلو ويوم صعب طيب في الأيام الصعبة الشطارة أنك أنت توصل لثقوا أنا قد غلبت العالم أديكوا شوية أمثلة عن تجارب في الكتاب كانت فرصة لرؤية الله دانيال لما راح شاف ربنا كتير قوي دانيال ده على فكرة في الأول مثلا خدوه شاب صغير وبعدين دخلوه مدرسة الوزراء لأن لقوه ذكي وناصح كده وثلاث فتية معاه وحطوا لهم بقى اللحمة قالوا لا النهاردة الجمعة مش قالوا الجمعة بقى هم قالوا احنا بناكلش الحاجات دي احنا ناس يهود قال لهم مفيش حاجة اسمها كده ده مدرسة عسكرية تاكل بالغصب بس الراجل كان مؤدب شوية لرئيس المدرسة ده وعجبه دانيال فدانيال قال له اديني عشر ايام ونشوف هاكل قطاني يقال انه احتمال يكون فول قطاني ده فول ازاي الناس هتاكل خرفان وانت هتاكل فول طب ما انت هتبقى قولون العصبي هيشتغل واحنا مش ناقصينك في المدرسة قال له لا انا هشتغل على المية ما بشربش خمرة وهاكل فول وبس وعشر ايام وشوفني وعشر ايام يعني الفول هينور ازاي يعني قال له انا بقول لك كده فعلا عشر ايام الفول اشتغل لقوا شكله مختلف خالص الراجل نفسه استغرب منين الناس بتاكل لحمة وهو بياكل شوية نباتيات ووشه منور فقال له انت حر فول فول ثلاث سنين فول قعد ثلاث سنين في المدرسة ياكل فول ومية ووشه منور ده أول ما جه لرؤية ربنا في ظروف ضيقة ومفيش أهل ومفيش ماما وما وفي حبس يعتبر إنما بسبب ثقته أنا غلبت العالم هو وشه نور لأنه شايف ربنا لأن ربنا بقى قريب فابتدى وشه ينور مش الفول اللي نور طبعا إيمانه هو اللي خلاه وشه ينور وقصة ورا قصة تلاحظ كده كل ما الدنيا تزنق تلاقي ربنا يتشاف بشكل واضح جدا بعدها بشوية لما عملوا القصة بتاعة داريوس دي وعملوا البدعة بتاعة كل الناس تسجد لداريوس هو فهم ان المؤامرة عليه راح فتح الشباك وسجد قدام عين الشمس كده ثلاث مرات واللي يحصل يحصل مسكوه وبقى الملك مش عارف يعمل له ايه حبيبه فقال له مش عارف طب ليه عملت كده ده كده هو شهر طول بالك شهر طب اقفل الشباك قال له انا ما بقى انا ماليش دعوه بالحاجات دي قال له انا كمان مش عارف اعمل لك حاجه قرار لازم تنزل جب الاسود ننزل جب الاسود جب الاسود واسود جعانه مش هيلحق ينزل قال له لا ما يهمكش ما نزل جب الاسود شاف ربنا طبعا مش لازم يكون شافه عيانا بيانا انما هو اللي بيحصل ده طبيعي الاسود تتمسح فيه زي القطط وبعدين اسود جعانه بعدها بكم ساعه لما نزلوا كل الاعداء ما لحقوش يوصلوا يقولوا كده يعني اتنهشوا في السكه لكن هنا في ربنا واضح ليه لانها تجربه لان هو مستني ربنا فشايف ربنا واضح ولما الملك صحي الصبح كده في الفجر ينادي عليه بيتحسر عليه يا دانيال يا عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده قدر أن ينجيك لا واحد من تحت بيقول له عش أيها الملك إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا أمامه وطلعه من الجب يبقى شاف ربنا عاش كده دانيال في انتصارات مستمرة لغاية بقى ما اتركن ليه لأن جه واحد اسمه بلشصر ده بقى ملك مستهتر ما بيحترمش الناس الكويسين غير نبوخذ نصر نبوخذ نصر بالرغم من يعني جبروته إنما كان يقدر المواهب فبلشصر ده ركن دانيال طرده من رئاسة الوزراء تجربة لأن دلوقتي كان دانيال كبر في السن يعني دانيال في عز شبابه دانيال قعد ستين سنة تقريبا نبي فعدى عليه ملوك كتير داريوس ده فارسي وغير البابليين اللي قبل كده فبلشسر ده كان شاب مستهتر ففي السنة الأولى لبلشسر ملك بابل ده من أسوأ ملوك بابل بقى رأى دانيال حلما لأن بلشسر هيعمل حاجة وحشة جدا ده اللي هيتنتهي حياته يقولوا هاتولي الحاجات بتاعت هيكل سليمان أشرب فيها خمرة يعني بشوف الذل بتاع اليهود وبيغيظ ربنا يعني بتاع اليهود وانتهت حياته في الليلة دي لأنه وقع مع ربنا بقى مش مع اليهود فالزمن ده كان صعب قوي زي ما يجي ملك شديد قوي يركز في اضطهاد المسيحيين في السنة الأولى اللي بلشسر جه والدنيا كده غيمت رأى دانيال حلما فاهمين أنا عاوز أقول إيه في التجارب لما تشد فرصة دانيال ايه يشوف يشوف ربنا له احكامه وماله لما تشد بس دانيال هيشوف تعالوا نشوف هشاف ايه يقول رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه فكتب الحلم وأخبر برأس الكلام كنت أرى دانيال سبع أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالتلج شعر راسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة وابتدى يحكي بقى عن مجد المسيح في السماء ايه رأيك تدخل تجربة وتشوف المسيح في مجده ولا بلاش تجارب طب ما التجارب هتعدي لا ادخل وشوف احسن ادخل وشوف احسن لانه كده كده هتعدي هو ربنا حاسبها كويس لكن في الوقت بتاع التجربة انت هتشوف اللي ما شفتوش في عمرك يعني دانيال يمكن كان بيشوف ربنا بس ايه ايد ربنا بتشتغل المرة دي شافه عيني عينك اصل التجربة جديدة فغير حتى بتاعة الاسود المرة دي الزمن الصعب ده كله هتشوف فيه ربنا زي يوحنا الرائي وزي حسقيال في السبي كل دول شافوا وقت التجارب ده بس تأكيد في دانيال خمسة أنه صنع الملك وليمة لعظمائه الألف وشرب خمرا وكانت دي نهاية الملك انتهت التجربة في الوقت ده أن بلشسر ده هلك لما طلعت الإيد تكتب على الحيطة إيه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهى ومات بلشسر بطريقة غير متوقعة الناس كلها بتقول ده احنا داخل علينا زمن فظيع هو ما كملش كم سنة وانتهى مات موتة مفاجأة بسبب انه تخطى الحدود نفس الموقف تلاقوه مع يوحنا الرأي يوحنا الحبيب مشتاق جدا يشوف المسيح بعينيه لأن يوحنا ده حبيب ربنا يسوع وكل التلاميذ حنسوه سبقوه للسماء كلهم بطرس صاحبه قوي بطرس كان حبيب يوحنا راح بدري وطبعا الباقيين واحد ورا الثاني ويعقوب ونسنائيل وفيلبس وبرسلوما كل واحد مشي كله مشي ويوحنا مستني يمشي مش راضي يمشي يقولوا حتى لما نزلوه في زيت مغلي ما عملوش حاجه جم يموتوه المطره نزلت خافوا فجريوا وهو مستني موتوني بقى يعني سمعنا اخواتي راحوا وعمال يعجز وبعدين على اخر ايامه وهو بقى نفسه يشوف ربنا جت ايام صعبه بقى جه امبراطور مفتري وامر بنفي يوحنا كبير المسيحيين في العالم ده ما هو الكبير دلوقتي وبطرك المسكونه يعتبر وتعذيب كل المسيحيين وشغلانه كبيره قوي ضيقه على الكنيسه كلها فيقول ايه انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه ده بيكتب الرؤيا في ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله كمان في يعني ومن أجل شهادة يسوع المسيح كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا وابتدت الرؤيا الرؤيا كلها اتكتبت في أضيق فترات الكنيسة وقت التجربة يوحنا شاف كنا هنتحرم من سفر الرؤيا ده لو ما جاش الزمن الصعب ده لكن يوحنا اتفتحت عينيه وتمتع بالمسيح أقول لي عشرات المرات في سفر الرؤيا بسبب الظروف القاسية اللي هو فيها واللي الكنيسة فيها أشعية نفس الكلام أشعية النبي ده عدى عليه خمس ملوك وهو أساسا من نسل ملوكي يعني مش غريب عن الأسر إنما تقريبا أربعة من الخمسة كانوا أسوأ من بعض في سنة وفاة عزية الملك عزية ده كان له قصة سيئة إنه قبل ما يموت لخبط الدنيا دخل عمل نفسه كاهن قال انا زي زي الكاهن يا عم انت ملك مالكش بالكهنه وتقول لهم بس هاتوا شوري هي شغلانه هو دخل الهيكل اتضرب بالبرص وبقت يعني لخبطه بقى جامده قوي ومات عزيه ده فاشعيا طبعا حاسس بمسؤوليه كل دي اخطاء في جيله وفي شعبه وهو النبي المسؤول فكان عنده كآبه وكان حاسس ان الحكايه عماله من سيء لاسوء والشعب عمال يبعد عن ربنا انت مجرب يا شيخ وحاسس بكآبة شديدة طب ادخل الهيكل ادخل افرجك على فيلم جميل قوي فيقول كنت في سنة وفاة عشان كده ذكر السنة دي لأن يبدو كانت من أصعب السنين اللي عدت عليه في حياته برضه أشعيا قعد سنين طويلة جدا النبي لغاية ما نشروه في الآخر آخر ملك صدقية ده نشره بالمنشار عشان يخلق منسى بعد صدقية في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد السيد المسيح يعني جالسا على كرسي عالي وشاف رؤية مفرحة جدا وأدياله تملأ الهيكل الصرافين واقفون فوقه فوقه يعني مش فوق كتافه فوقه يعني من حواليه في كل حتة لكل واحد ست أجنحة المنظر اللي احنا بنتمنى نشوفه في كل قداس شافوا أشعياء لأنه كان مجرب لأن كانت أيام صعبة فكان منظر مفرح جدا ومريح جدا طب ما شافهاش ليه في وقت تاني أصل الوقت ده كان صعب دانيال دانيال بقى فيه ثلاث فتية أصحاب أصعب موقف في حياتهم إيه حكاية أتون النار في جزء من دانيال ثلاثة أسقط يعني حذف للأسف مع الأسفار القانونية الثانية فهنا ده اللي خدنا منه الهوس الثالث مكتوب في إيه وقف عزاريا واحد من الثلاثة جوه الأتون لاقين واحد بيتمشى معاهم شبيه ابن الآلهة المسيح جه يتمشى معاهم في الأتون بقى هما بيسبحوا وهو يتمشى معاهم يا طب هما كانوا هيشوفوا المسيح بره النار ما كانوش ممكن يشوفوه بره النار هما لما دخلوا النار والتجربة شافوا ربنا وهتبقى أحلى لحظة في عمرهم كله هي اللحظات دي ينفع يقولوا لربنا كان ليه بس التجربة دي لا خلاص بعد ما شافوا اللي شافوه كتر خيرك على التجربة دي هي اللي فتحت عينينا وكشفت لنا عن حضورك ففتح فاه في وسط النار وقال مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا وحميد واسمك ممجد إلى الدهور لأنك عادل في جميع ما صنعت أعمالك كلها صدق وطرقك استق وهكذا يبقى تاني بأكد أن كل تجربة هي مجال لرؤية الله ممكن تبقى رؤى على مستوى الأنبياء كده دانيال وحزقيال وأشعياء ويوحنا الرائي وممكن تبقى بطريقة أبسط من كده كمان أبونا يعقوب زمان متربي بقى حبيب ماما وإيه ياكل في البيت وما يطلعش بره البيت وماما تعمل له كل طلباته أكل وشرب ولبس وحاجة كده إيه مش ما ينفعش يشوف خالص يعني مش وش رؤى فمش هينفع طب ده هيبقى حفيد إبراهيم إزاي ده هيبقى من الآباء البطاركة إزاي ده ده يعني طري قوي فربنا سابه يلخبط لغاية ما عيسو قال هموته بدأت التجربة عيسو بيقول هموته هموته عشان دي تاني مرة يضحك عليا يعني مش لعب عيال بقى لا لعب كبار فيقول خرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك والشمس غابت شوفوا بقى تحسوا ايه بقسوة التجربة الشمس غابت الدنيا ليلت بعد قوي عن بيت أبوه ماشي في صحراء غالبا اللي بيمشي في الحاجات دي ما بيرجعش لأن ده اللي اتذكر في سفر التثنية بعدها إن سينا أو المناطق دي لو عدى حد فيها يومين لازم يموت عشان بس يثبتوا إن شعب إسرائيل عشر بقين سنة بمعجزة يقول إيه بقى ورأى حلما أول مرة يشوف المسيح كانت في اليوم ده لأن التجربة بدأت تجربة بما تحمله من وحدة من خوف من قسوة من شدة من نذير الموت هي التجربة كده لازم تبقى شديدة عشان الواحد تنهار كل قوته العادية يوم المسيح يجي بقى ويشوف بقى اللي ما شافوش واللي فضل طول حياته سنده الحلم ده هو اللي سنده طول حياته رأى حلما وإذا السلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء وهو زي ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهو ذا الرب واقف عليها وقال أنا هو الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق مش قادر يقول إله يعقوب لسه ما هو يعقوب لسه عايش ولسه ما اتعدلش الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غرب وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل كل ما كلمتك به يبقى كان لازم نوصل ان اخوه عاوز يموته ويبقى بره بيته ويبقى لوحده قوي كده وماله وماله بدل فيها حلم كويس تجربة قاسية بس في الآخر شاف ربنا بعدها بعشرين سنة أو أكتر حصل موقف مشابه لبان طرده تقريبا من بلاده وبعدين هو راجع قالوا له عيسو طالع يقابلك معاه 400 راجل تجربة تانية يعني ايه المرة دي مش هيموت لوحده هيموت ومعاه 11 عيل واربع ستات كل دول هيموتوا قبله هيشوفهم بيموتوا قدام عينه حاجة قاسية جدا وعيسو ما بيرحمش ما فيش حد يقدر يشفع له عند عيسو فابتدى يبص حواليه هو فين هو مين اللي فين بتاع السلم هو راح فين هو قال لي لا اتركك انا عاوزه لا ابويا ولا امي هيشفعوا فيا دلوقتي ولا ليهم كلام على عيسو ما بيسمعش لحد ولبان التاني مفتري مستنيني الناحية التانية لو رجعت هيموتني برضه مفيش غيره بقى خلاص فابتدى يدور هو يعقوب اصله يعني يعرف ياخد حاجته ده اسمه كده ففعلا ابتدى يدور بقى منتظر يشوف ربنا عشان كده شاف ربنا في الليلة دي كان مستني يقابله لأنه فاهم ربنا بالرغم صاروا في واحد يبقى فاهم ربنا ومديله ظهره في ناس تعمل كده تبقى عارفة أن ربنا حلو قوي وفاهمة ربنا كويس قوي بس مش عاوزة تمشي معاه هو كان يعقوب كده فمشى العيال بقى والستات قال لهم معلش معايا ميعاد في ميعاد مهم وقعد يبص حواليه ويصلي لغاية ما جاله جاله نزل بقى من على السلم ما هو كان على السلم المرة دي نزل لغاية ما جه على الأرض فمسك فيه قال له أنت متفق معايا مش هتسيبني أنا عيل ووحش وما عملتش حاجة بس أنت قايل إنك مش هتسيبني فابتدى ربنا يضحك فوش ويقول له طيب كويس إنك عرفت إنك صغير طب أنا قلت لك مش هسيبك ما تخافش قال له لا أنا خايف بقى أنا خايف خليك معاه لغاية ما نقابل عيسو قال له ما ينفعش أقابله معاك لازم تقابله لوحدك وأنا مش هسيبك قال له يا يعقوب سيب بالذوق سيب أحسن قال له مش هسيبك عيسو مفتري أنت ما تعرفوش قال له لا أنا عارفه عارفه أنا اللي عامله ففضل بقى يقاوح كده لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني تباركني يعني خليك معايا لغاية ما تعدي اليوم ده فقال له خلاص هكون معاك بس مش لازم حد يشوفني غيرك خلي بالكوا لأن هو أنت الوحيد اللي في التجربة أنت اللي في الأزمة أنت اللي مرعوب أنت اللي جبت آخرك فأنت اللي الوحيد اللي ممكن تشوف ده طب ده حلم ولا علم طب خد الخبطة دي عشان تعرف انه علم مش حلم وخبطوا على حق فخده عشان لما يعرج يفتكر انه ما كانش حلم كانت حقيقة فتاني يوم بقى ايه لقوه بيعرج بس وشه منور ومبسوط ورايق وطالع يقابل عيسو بالحضن ايه اللي حصل لانه شاف شاف ربنا وقال بقى الحتة دي هنسميها بيت ايل لاني رأيت الله فينه ايل رأيت الله ولهذا نجيت نفسي عشان كده خدت نجاة يبقى في أصعب يوم كان المفروض رقبته تطير فيه لا شاف ربنا أيوب الصديق قال نفس المعنى أيوب فضل يتساءل فين ربنا فين ربنا اللي يعمل ده كله في واحد بقر فين ربنا اللي سايب الأشرار في الدنيا وجاي عليا أنا البقر فين ربنا مع كل الظلم اللي أنا فيه ده فين فين فين وربنا ساكت ساكت ساكت واصحابه يقولوا له اختشي اختشي بلاش تلبخ ما تزودهاش وهو بيقول لهم اسكتوا انتوا اسكتوا ربنا مش صغير ومش هيزعل من الكلام لازم يرد عليه وفي الاخر ربنا جاله جاله في الاخر جاله اخر كام اصحاح هو شاف ربنا وقال له طب تعالى نتفاهم بالراحه انت زعلت قوي كده ليه طب ايه رأيك لما تشوفني بعينك عشان كده ختم السفر كله وقال قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة ولكني نطقت بما لم أفهم أنا لخبطت أنا برطمت يعني بعجائب فوقي لم أعرف قعدت أفتي وأقول شكلك مش فاهم بتعمل إيه وإيه اللي بيحصل عجائب فوقي لم أعرف كان لازم أقول مش فهمني أنا في اللي ربنا بيعمله اسمع الآن وأنا أتكلم مرة دي بس اسمعني هتقول إيه تاني ده أنت لخبطت جامد أسألك فتعلم شوف أنا بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي لذلك أرفض أرفض يعني أرفض كل اللي قلته وأرفض كل الاعتراضات اللي قلتها وأرفض رفضي للتجربة فاهمين انا عاوز اقول ايه هو كان يرفض التجربه فضل 30 اصحاح بيقول انا رافض اللي حصل انا مش قابل من اللي حصل انفير قال له انا دلوقتي برفض كل اللي قلته وبقبل من ايدك اللي انت عملته لاني رأتك رأتك عيناي انا شفتك فعرفت انك مش غلطان في ولا حاجه فاندم في التراب والرماد انا بسحب كل كلام يا رب لاني دلوقتي بس شفتك زي ما كانوا بيحكوا لي عنك لو دخلنا على العهد الجديد هتلاقوا برضو احلى مواقف اتشاف فيها ربنا كانت مواقف التجارب سؤال ساعات الواحد يسأل نفسه ليه واحد زي بولس يتسجن يعني بولس يا رب الراجل يعني اللي هو يعتبر الكارز الأول واللي عنده قدرات معجزية كتير ده يتمسك ليه ده بيشفي أمراض من على بعد هو التاني بمناديل وعصائب يعني صعب عليك يجوا يمسكوه يختفي زي ما كنت يا رب انت بتعمل ساعات صعب عليك ان هم يجوا يتآمروا عليه تبوظوا المؤامرة ما هو يعني مش ده الراجل بتاعك وبعدين داخل في بلاد ما تعرف ما لوش صاحب فيها انت تقدر تحميه وربنا يقول لا مش هحميه خليه يتسجن طيب ماشي هنقبل من ايدك يتسجن بس ما حدش يقرب منه قال لا لا يتضرب زي الناس الله يتضرب وانت تفضل تتفرج طيب يتضرب ويروح بيتهم بقى ينام لا يتضرب ويتسجن لو فكرتوا فيها من ناحية ربنا طب هو اللي مختار وهو اللي مداله المواهب وهو اللي بيعمل معجزات وهو اللي سايبه ويتنقل من بلد لبلد وهو اللي قبلها بكام اسبوع جاب له الراجل بتاع مقدونيا اعبر الينا واعنا ايه مقلب يعني اعبر الينا عشان تتضرب ما هي معناها كده اعبر الينا واعنا ما لحقش يعمل حاجه الراجل اتمسك واتضرب واتسجن ايه اللي بيحصل قال لا لسه لسه هي دي التجربه بقى لماذا سجن بولس ليه واحد زي بولس يتسجن لما اتسجن بقى بدأت بقى الرؤية فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط وهو الثاني إذ أخذ وصية ما توصاش يعني ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطار لغاية كده التجربة شدت قوي تجربة فعلا صعبة قوي بلد غريبة يعني محدش يعرفهم سجن روماني سجن داخلي في جلد في حبس في إهانة في ضرب ودي أمن دولة محدش هيطلع وبعدين فأخذهما لا في النص بقى انتوا فاهمين اللي حصل انه في نحو نص الليل حصل الزلزال فتح السجن السجان هينتحر بولس قال له لا ما تنتحرش تعالى ده كل حاجة محسوبة لقى المساجين قاعدين يسمعوا الوعظة والحكاية قلبت جميلة قوي والناس كلها شافت المسيح على حسه شافت مش لازم تكون شافته عينا لكن شافت المعجزة شافت تدخل الله بشكل واضح جدا وصريح جدا والي ايه وسجن ايه وضرب ايه كل ده دي البدايات ده دي التجربة بس عشان الناس تعرف انا هنا ربنا بيقول انا هنا فعشان يتقال كده لازم البلد كلها تعرف لغاية ما جابوا الوالي من بيته الوالي تاني يوم الصبح جاي جري عشان يعتذر مش عشان يكمل العذاب يقول له انا اسف انا ما اعرفش انك روماني ما اعرفش بصراحه خرجت ازاي مش ده المهم انما الاهم انا اسف ممكن تسيب البلد قال له افكر استنى بقى شويه افكر ارجع اسال اسيب ولا ما اسيبش مش انت اللي بتقول ما يهمنيش كلامك فقعد يومين بعدها هو مش بيسمع كلام الوالي بيسمع كلام ربنا الجميل في الموقف ايه انه جوه السجن كان ممكن يشوف ربنا لما وصلت الى السجن وضرب وحبس شاف المسيح او شاف ايده بشكل معجزي اليوم ده مش هيتنسي في حياة بولس ابدا لان الليلة دي غير كل الليلة. هو اتسجن كتير واتضرب كتير دي غير كل مرة لان المعجزة بالمقاس كده والزلزال اللي حصل والسجان يقول فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان وجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما لأن ده بولس وسيلة وسألوهما أن يخرجا من المدينة فخرج من السجن ودخل عند ليديا ما طلعوش من البلد ليديا في فيليب يعني هما استعطفوهم يسيبوا البلد ما سألوش فيه فأبصر الإخوة وعزاهم ثم خرج عشان كده بعدها بكم سنة يبعت للناس دول يقول لهم افرحوا افرحوا في قمة تجاربكم افرحوا مهما كانت شديدة عليكم لأن ده الوقت اللي هنشوف ربنا فيه افرحوا لأن خلاص قربنا نشوف افرحوا لأن نحو الهزيع الرابع يأتي ماشيا على الماء ده الوقت اللي هتشوف فيه فلما التجربة تبقى جديدة توقع رؤية ربنا عشان ساعتها تعرف التجربة دي أحلى حاجة حصلت في حياتك مش أسوأ حاجة حصلت السؤال الأخير إزاي الواحد بقى يشوف ربنا في التجارب نعمل إيه يعني يعني التجارب دي بتيجي من عنده هو مش هنقول له هات التجارب بنقول لا تدخلنا في تجربة لكن إذا جاءت التجربة إيه اللي نعمله أول حاجة انتظر الرب توقع انتظر بدل حصل تجربة يبقى استنى ربنا فأيوب 35 لما قال إذا قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له لما تقول أنا مش شايف وصلت وصلت عند ربنا يقول لك حاضر طول بالك الدعوة قدامه هو حاسبها كويس هيجي امتى يظهر امتى لو ظهر قبل ما يدخلوا أتون النار تبوظ القصة استنى لما يترموا جوه الأتون لو ظهر قبل الهزيع الرابع ما تبقاش مظبوطة لازم لغاية الهزيع الرابع لو ظهر وهو بيتجلد لا تبوظ الحكاية لازم تترمي في السجن الداخلي الأول عشان في سجان ومساجين وحاجات كتيرة بعد كده فهو عارف اصبر له عشان كده في مزمور 25 يقول عيناي دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة يعني أنت في تجربة وعمال تصلي وربنا ما بيردش تعمل ايه تصلي تاني مفيش حاجة تاني تتعمل تفضل تقول عيناي دائما الى الرب هعمل ايه طيب ما سمعش طب معلش لا هو سامع بس لسه هو سامع وشايف ان الوقت مش مناسب يبقى كمل الصلاة زود عيناي دائما الى الرب لانه هو يخرج رجلي من الشبكة عارفين الرجلية من الشبكة دي لما كان في شباك يمسكوا بيها الحيوانات شبكة الصياد يعني فلما الحيوان يتمسك في الشبكة ما يعرفش يطلع أبدا خلاص هيجوا بقى يقطعوا رقبته فهو حاسس انه فريسة وقعت في ايدين الصيادين عشان كده في مزمور تاني يقول لك ايه الفخ انكسر دي ما بتحصلش عادة خلاص وقع في الفخ يبقى يتذبح انما على غير المتوقع بعد ما اتمسك في الشبكة وقع في الفخ الفخ اتكسر وطلعنا زي ولا حصلش حاجة مزمور تاني يقول كما عيون العبيد نحو أيدي سادتهم وكما عيني الجارية نحو يد سيدتها كذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا فاكرين احنا ابتدينا الكلام بكلمة ايه ونظرته فاكرينها ونظرت وإذا الأرض خريبة وخالية ونظرت فيش نور ونظرت الجبال تقلقلت ونظرت دلوقتي عيني ايه دائما إلى الرب حاسب بقى يعني الشطارة غير نظرك شويه ما تقعدش تبص على التجربة بكل ما فيها من مشاكل وهموم وأحزان مش هتفوق حاول ترفع نظرك لربنا وما تبصش على الغلب اللي حواليك ده اللي هيفكها انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب أظن قلتها لكم قبل كده كنا بنضحك على الشباب زمان نقول له أكمل الآية ونحط له مثلا خمس اختيارات انتظر الرب تشدد يتشجع قلبك سيستجيب الرب سينصرك الرب كل حاجة هتبقى تمام ونحط له اختيارات كتير قوي وفي الاخر كده نحط له ايه وانتظر الرب محدش يختار وانتظر الرب طبعا ده كلام ده ما قال انتظر الرب في اول الكلام هيقوله في اخر الكلام فكل يقول لي انتظر الرب وتقاول يتشدد قلبك سينط... سيستجيب الرب غلط طب اي حاجة لا وانتظر الرب يعني ايه يعني لما يتأخر تعمل ايه تنتظر تاني ملهاش حل تاني تنتظر بس بنفس الموقف عيناي دائما الى الرب مفيش غيره مفيش حاجة تتعمل غير كده يبقى انتظر الرب عشان كده يقول لكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر يعني نرجو الرب ولا نرى الرب بعيوننا لكننا نتوقعه يبقى أول حاجة أو أول حاجة تتعمل يعني في التجارب انتظر انتظر الفرج يعني انتظر تدخل ربنا انتظر ايد ربنا انتظر ظهور ربنا زي ما يحصل بس انتظر تاني حاجة تتعمل في التجارب تقوى بالإيمان عشان تشوف ربنا في التجربة انتظر وتقوى بالإيمان ما هو أنت منتظر دي أصلا مش سهلة يعني الكلام سهل لكن وقت الداء والغلب عارفين أن الكلمة دي مش سهلة تقوى بالإيمان اللي هيصبرك اللي هيشجعك تحتمل اللي هيفتح عينك عشان تشوف ربنا جوه التجربة الإيمان هنا مثلا موقف زي بتاع موسى النبي يقول بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك تفتكروا موسى كان متوقع فرعون يطلع وراه ولا لا ده التسع ضربات اللي قبلها كل مرة يرجع في كلامه العشرة اللي فيها قتل ولادهم مش هيرجع في كلامه ده مؤكد هيرجع في كلامه وينتقم ما كل مرة في الضربات كان فرعون بيطلع عيل ويقول أنا ما قلتش فموسى قال له مش هتشوفني تاني القاضية الضربة القاضية جاية ضربة الأبكار عشان أنت بتتحدى ربنا هل موسى كان يشك ان فرعون هيطلع لا كان متأكد انه هيطلع طب ده انتحار ده فرعون لما يطلع بطار بقى ابنه مات وولاد كل القادة اللي معاه كل واحد دفن ابنه الصبح بسبب العبرانيين دول لا ده غير بقى الجراد وغير الكلام اللي فات ده كله فموسى متأكد ان لازم هتح... الخنقة جاية دلوقتي التجربة جابت أقصى ما فيها بقى ليه دول مستحلفين لليهود عشان كده يقول ترك غير خائف غضب الملك لأنه متأكد الملك هيغضب غضب فظيع المرة دي فكان المفروض موسى يبقى عارف ان غضب فرعون ده ملوش يعني حد يقدر يقف له لأن هو مش خايف وطلع بقى عشان عند المية تحصل بقى المواجهة بين ربنا وبين فرعون ويقول لأنه تشدد ايه اللي صبره لغاية اللحظات دي كأنه يرى ما لا يرى فرق موسى عن كل شعبه الراجل ده ابتدى يشوف في عمق التجربة ابتدى يشوف كأنه يرى ما لا يرى كل الناس شايفة فرعون الغضبان جدا وشايفين البحر يعني خسرانة خسران إنما موسى شايف ربنا وشايف إنه لازم هيتصرف وآن الأوان يتدخل ولما جابت البيك بتاعها قمة التجربة فتح البحر وظهر ربنا بقى ربنا يسوع ظهر في الوقت ده عمود سحاب بقى وعمود نار ويبقى يقرب فرعون بقى شافوا ربنا في الوقت ده كانوش بيشوفوه قبل كده عشان كده يقول لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان يعني لو عينك هي اللي شغالة تتخنق لو إيمانك اللي شغال تتقوى وتنتظر الرب فبيقول انتظر الرب تقوى طب تقوى ازاي بالإيمان عشان كده لما جه يزور بقى يعزف لعازر كانوا صعبانين عليهم منه جدا بقى نقول لك عيان وما تجيش بقى تبقى بتبات عندنا كل اسبوعين وتقعد معانا وحبيبك العازر ويعيا يعني ونبعت لك ونعرف ان الرسالة وصلتك ديليفرد المسج وصلت احنا عارفين انها وصلت وبرضه ما تجيش ازاي ما تجيش وربنا يسوع يقول لها ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله بس دي مات قال لها ويعني ويعني ويعني ازاي تعالي نروح القبر وخدها لغاية القبر وقام العازر إنما هنا تقوى بالإيمان قال لها ألم أقل لك إن آمنتي لما تتعقد قوي كده تقوى بالإيمان واصبر وانتظر الرب ثالث حاجة ابحث عن المنفذ عندنا وعد جميل قوي في كورنثوس الأولى عشرة تقول إيه لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا احنا بنقول ازاي الواحد يشوف ربنا في التجارب واحد واحد انتظر الرب اتنين تقوى بالإيمان تلاتة ابحث عن المنفذ يعني ايه يعني لازم في خرم هتبص منه تشوف ربنا في شدة التجربة لازم في فتحة كده في السجن اللي انت جواه منها هتتنفس هتاخد النفس عشان ما تفطسش جوه التجربة يا ترى المنفذ ده ايه هيختلف من تجربة لتجربة ومن شخص لشخص ممكن يكون المنفذ وعد في ناس في تجارب آية وقفتهم على رجليهم لغاية ما التجربة عدت آية وعد من ربنا حسوا ان الوعد ده ربنا قال اي بروميس هيحصل كذا مسكوا فيها وعدت وفضلوا عليها سنين فين زي ابونا ابراهيم واسحاق مثلا عمالين يعجزوا في وعد وعد قديم انه ولادهم يبقوا رمل البحر وهم مش شايفين رملايه بس في وعد المنفذ اللي حماهم انه فضل الوعد قصاد عينيهم لغايه ما جاء المسيح في زياره بقى لما عجز بقى 99 سنه ابونا ابراهيم قال له خلاص انا طولت عليك شويه معلش السنه الجايه بقى معاك بقى فساره ضحكت قالت هو لسه فاكر ابونا ابراهيم ما ضحكش قال انا الوعد ما غابش عني ولا لحظه المنفذ المنفذ انه انت قايل لي وانا ما بتشكش في كلامك هكذا قال الرب إني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم أرمية من حبه في ربنا ومن صدقه مع ربنا ربنا قال له سر جميل اداله منفذ قال له هيحصل سبي أرمية شاف بعينيه السبي عشان كده باكي أرمية النبي الباكي لأنه شاف بعينيه الشباب بيتجروا رايحين بابل وشاف غالبا دانيال وحسقيال كل الشباب ده راح أرمية كان كبير وأرميا شاف الحرق بيحصل بيحرقوا الهيكل تجربة قاسية جدا وبعدين جاله منفذ قال له سبعين سنة بس يا أرميا أنا ما حكمتش بالنهاية أنا حكمت مؤقتا سبعين سنة وكل حاجة ترجع تاني فبعد شوية قال عندي خبر حلو عندي منفذ أنه ربنا قال عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع المنفذ ده على فكرة الوعد ده ذكروا دانيال وقال أنا كنت مخنوق ومتضايق وبقول آخرتها إيه وربنا كشف لي وفهمت اللي قصده أرمية قال كده فهمت السبعين سنة اللي اتكلم عنها أرمية وخد الكلمتين دول واعتبرهم منفذ ليه وابتدى يصبر الشعب في بابل وقال لهم أرمية بيقول أو قال لأن أرمية كان مشي إنه سبعين سنة بس ونرجع من السبي كله لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر يعني أنا في التجربة مش بعمل شر أنا بعمل خير حتى لو بانت صعبة أوي لأعطيكم آخرة ورجاء فاللي أنا بعمله ده عشان آخرتكم عشان رجاء الحياة الأبدية فاستحملوا هنا المنفذ هو وعد وعد بالحياة الأبدية وعد بنهاية التجربة وعد بحل غير متوقع بس في وعد ممكن يبقى المنفذ هو الوعد عشان كده يقول يعطي مع التجربة المنفذ حتى تستطيعوا أن تحتملوا لأن لو ما فيش منفذ ممكن الواحد ينهار تصوروا لو ما فيش حياة أبدية من يحتمل أنه يفقد حد من أحبائه إنما وعد الحياة الأبدية هو المنفذ اللي الواحد يشم نفسه على رجاء نتقابل ونفرح مع ربنا إلى الأبد كان من غير الوعد خلاص بيبقى تجربة تخنق الإنسان ساعات المنفذ يكون هو التسبيح أو الصلاة ده كان منفذ بولس وسيلة بولس وسيلة اترموا في السجن الداخلي واتربطوا بالمقطرة والظهر بينزف من الجلد وقفوا يسبحوا ومفيش منفذ على فكرة يعني مفيش أي بادرة أمل ان الوالي يرجع في كلامه او السجان يطلع مؤدب مفيش حاجات زي كده خلاص كده قفلت خالص طب عملوا ايه قالوا احنا عندنا تسبيحة نص الليل احنا ما احنا رهبان احنا شغلتنا ايه نسبح يلا نسبح لا تكون اخر ليلة يا سيلة محدش عارف بكرة هيذبحونا ولا ايه يلا نسبح فالتسبيح كان منفذ التسبيح كان منفذ حكوا لنا بعض الاباء اللي اتسجنوا في 81 وقت السادات انه كانوا جالهم وقت كانوا في, في يعني كل واحد في زنزانه وفي تلاقوا سيدنا فلان حد من الاباء الاساقفه يخبط ويقول قوموا يا بني النور من الزنزانه بتاعته فتلاقي ايه كله رد عليه من الزنازين وابتدوا يرابعوا كل واحد في زنزانته يراجعوا تسبيحة نص الليل فكان منفذا هم مش عارفين هيطلعوا ولا لا وهيموتوا ولا لا لأن كان في توقعات بكل شيء في الوقت ده إنما ما فاتش كام يوم وجه 6 أكتوبر لكن كان المنفذ في الأيام الأولى إيه التسبيح التسبيح كان منفذهم التسبيح كلهم حافظين تسبيحة كلهم رهبان أغلبهم يعني وقديسين يجوا ثلاثة الصبح والسجن اشتغل تسبحة وهم سامعين صوت بعض بس كده وبقت حاجة يعني سامع على الأرض لكن كان منفذ كان تعزية ليهم وفرح لغاية ما خلصت التجربة فأعمال أربعة نفس الموقف اليهود مسكوا التلاميذ ال 12 مرة واحدة وكادوا يقتلوه لولا بس قالوا ايه هنفوت لكم المرة دي بس ما تنطقوش تاني فلما أطلق بقى التجربة بقى ايه قرار إعدام التلاميذ لو حاولوا مرة تانية يوعظوا فبقت ايه يعني ضرب نار الحكاية فلما أطلق هذا كان الأول بطرس ويوحنا أتيا إلى رفقائهما وأخبرهم بكل ما قالوا لهما رؤساء الكهنة والشيوخ فلما سمعوا تجربة جديدة قوي هيجين جدا على الكنيسة ساعتها قالوا طب نعمل المنفذ ايه يلا نصلي رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا وفي الآخر حصل زلزال أو ارتج المكان من كتر الصلاة وكان ده المنفذ وفكت طبعا بعدها ساعات يبقى المنفذ الخدمة تبقى مجرب جدا ويبقى المنفذ والعزاء الوحيد ليك طول التجربة انك حاطط كل همك في الخدمة ويبقى هي ده منفذ لغاية ما ربنا يفرك ساعات يبقى المنفذ شخص يعني أتصور واحد زي بولس الرسول لما اترمى في سجن روما ومنعت عنه الزيارة في وقت وهو يعني عاوز يلف عاوز يكرز ومفيش حد يكلمه قال ايه دخلوا معاه حتة وضع حرامي كده بس منفذ لا منفذ عاوز يوعظ عاوز يتكلم عن ربنا اقعد يا ابني اكلمك ومسك انسيم الساعيني هاتك لغايه ما عمده وبقى بيحمد فيه بقى يحبه جدا وبقى حاسس انه ابنه وبقى له تعزيه انسيموس ده لانه تاب وتعمد جوه السجن وبقى خلاص السجن حلو ليه في انسيموس وصار منفذا وقعد كده سنتين ايه اللي معزيك يا بولس معايا اونسيموس العبد الحرامي ده الهربان اللي بقى قديس وبقى منفذ يعني ايه خرمة يتنفس منه حاجة تفرحه حاجة تطيب خاطره جوه الغلب اللي هو فيه الرسائل كانت منفذ يقال انه لما كتب رسائل استخدم وقته افضل استخدام وبيقول في افسس انا بركع كل يوم عشانكم يا بتوع افسس احني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم أن تمتلئوا بالقوة بروح أنا مش طايلكم لكن هطلكم في الصلاة فكل ليلة بصلي لكم من كل قلبي أن ربنا يملاكم بالروح وبقى صلاته من أجل البلاد كلها منفذ وتعزية والرسائل اللي بيبعتها بقت مفرحاه فيوصل لرسالة فيليب يقول لهم على فكرة أنا فرحان قوي يا فرحان قوي ايه السجن فيه تكييف فرحان قوي ازاي يعني قال فرحان جدا بقيت في السجن اكيد كان بيشوف ربنا طبعا احنا قلنا ايه واحد انتظر الرب اتنين تقوى بالايمان تلاتة ابحث عن المنفذ اربعة قاوم الشك قاوم الشك عشان تشوف ربنا في التجربة لازم هتتعرض في التجارب للشك لازم مش هتبقى أقوى وأعظم من أيوب اللي جاله شك في ربنا مش هتبقى أقوى وأعظم من تلاميذ كبار شكوا ليلة صليب المسيح في التجربة يعني كلهم شكوا كلهم بلا استثناء ربنا يسوع قال لهم كلكم هتشكوا ما دي كانت تجربة على التلاميذ شايفين المسيح بيتمسك ويتصلب ويتهان مفيش معجزات مفيش ملايكة مفيش حاجة بتحصل كلهم شكوا هيحصل كده طالما دخلت في تجربة مخك مش هيهد الشيطان هيلعب هيلعب هيقول لك فين ربنا بقى فين الصلاة فين الخدمة فين اللي قعدت تقول ربنا هيعمل وربنا هيسوي فين الاستجابة اللي بيقولوا عليها فين المعجزات فين القديسين لازم هيجي الخبط جامد قاوموا إبليس حاسب اوعى تدي ودانك للشك لأنها لازم هتنتهي لصالحك لكن ما تقعش تحت نير الشك ده متعب ما تديش ودنك للأفكار الغلط قاوموا إبليس فأهرب منكم اوعى تقول خلصت خربت باظت مفيش فايدة الكلام ده كله غلط الكلام ده كله من إبليس قاوموا الشك اخضعوا لله قول له ربنا قال وأنا هفضل مستني ربنا انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك يتشدد قلبك يعني قاوم خليك شديد رد على الف... الأفكار دي ما تديش ودنك ودماغك للشك ده واختم بآخر آية أشعية 49 يقول وقالت صهيون صهيون دي النفس بقى لما تجرب قد تركني الرب وسيدي نسيني الشك بقى يلعب صهيون النفس تقول ربنا سابني الظاهر ربنا نسيني لا بيسمع ولا بيستجيب ولا طلعوا بيسرحوا بينا في الكنائس يقوم ربنا يرد او الروح القدس بقى يرد جوه الشخص يعني هل تنسى المرأة رضيعة فلا ترحم ابن بطنها الإجابة إيه لا عادة لا طبعا مش ممكن واحدة مرضعة هتنسى طفلها ابن بطنها مش طبيعي يعني يقوم ربنا يقول إيه حتى هؤلاء ينسين كأنه إيه بعد ما ادى مثل لقاه مش مش كفاية لحسن تيجي واحدة في الألف ولا في المليون تفلت تبقى ست يعني مش مظبوطة وتنسى عيالها فقال برضو حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك يعني إذا كان في استثناء في القاعدة دي بين البشر ما فيش استثناء عند ربنا في قاعدة أنه أنا لا أنساك هنا بدون استثناء يجوز توجد أم قلبها يتأسى أو مخها يروح منها وتنسى عيالها إنما عند ربنا لا فجت الإجابة من جوه من الروح القدس حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك هو زعل كفي نقشتك أسوارك أمامي دائما ده بيقول الكلام ده والأسوار مهدومة فاهمين المعنى؟ يعني التجربة شغالة لسه التجربة شغالة أشعية كان وقتها التجربة ابتدت السبي ده ابتدى لكن بيقولوا ماله أنا مش ناسيك والأسوار المهدومة دي قصاد عيني برضه طب ما تبني يا رب وتعمر لسه لكن بطمنك بس انه ما تديش ودانك لقولة سيدي نسيني مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها قد تركني الرب حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد